بسم الله الرحمن الرحيم موقع موقع الطريق إلى الله الطريق إلى الله يقدم يقدم
الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على حبيب قلوبنا وعلى طبيب قلوبنا اللهم صل على أعظم من عطر آذان الكون بالثناء عليك والتوسل بين يديك اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد إخواني وأحبابي في الله محتاج أصلي محتاج أصلي تساوي محتاج ربنا سبحانه وتعالى على قد ما انت حاسس انك محتاج ربنا على قد ما تحس يعني ايه محتاج اصلي النهاردة مع من وجهة نظري انا اهم درس في هذه السلسلة واكتر سبب ممكن يسبب الخشوع في الصلاة بحق وحقيقي عارفين يا جماعة النهاردة مع ايه احد السلف لما كان يجي يصلي كان يضطرب لونه ويمتقع لونه من هو بيتوضى من هو فبيكلموه يعني اذا جيت لتصلي يمتقع لونك ويتغير حالك لك قال لهم كلمة من فهمي يا إخواني إن ده أعظم مفتاح للخشوع في الصلاة لو فهمنا هذه الكلمة فقال لهم أتدرون بين يدي من أقوم أنتوا عارفين أنا هقف بين إيدين مين أنتوا عارفين اللي بينادي عليا مين أنتوا عارفين أنا هسجد بين إيدين مين أنتوا عارفين أنا هركع لمين أنتوا عارفين هلقى مين أتدرون بين يدي من أقوم أنا مش رايح أقف بين إيدين ملك ولا بين إيدين سلطان ولا بين إيدين ملياردير ولا بين إيدين والد واحدة نفسي إن أنا أتجوزها ولا بين إيدين واحد في انترفيو لو اتعينت في الوظيفة دي يبقى أنا يعني الدنيا ضحكت لي ولا بين إيدين أتدرون بين يدي من أقوم يا قعدوا يسمعونا عن الممثلين والممثلات لحد ما بقى لو واحد من الناس قابل ممثل وهو واقف بين ايديه يبقى واقف هايب ما بيفكرش في اي حاجه يا اخوانا قعدوا يسمعونا عن المليارديرات والفلوس لحد ما بقى لو واحد ملياردير اتصل بيك وقال لك انا فلان قلبك يتخطف ويتاخد قعدوا يسمعونا عن الملوك والرؤساء لحد لو رئيس جمهوريه اتصل بيك او ملك من الملوك جه زارك في بيتك تبقى واقف بين ايديه وانت مذهول عن الدنيا واللي فيها عايزين نسمع عن ربنا نسمع عن الله لحد ما نعرف مين هو ربنا لحد ما لو وقفت بين ايدين ربنا قلبك يذهل عن الدنيا واللي فيها يا اخوانا اللي عايز يفهم يعني ايه الله اكبر اللي عايز يعيش بقلبه في السجود لازم تسمع بقلبك الاول صوت قطيط السماوات وهي بتقط من كتر الملائكة اللي بتسبح ربنا عليها من ثقل كلمة سبحان الله على السماوات نفسها لازم تسمع بقلبك صوت حملة العرش والملائكة اللي حوالين العرش وهم بيجأروا الى الله سبحانك عشان قلبك يعيش مع الصلاة لازم قلبك يسمع المعاني دي الاول لازم قبل ما تقول الله اكبر تقف وتبدأ تفتكر المعاني دي كلام اللي احنا هنقوله النهاردة باذن الله الليلة يا اخواني مما ييسره الله سبحانه وتعالى باذنه ومشيئته أسأل الله أن ينفعنا جميعا بهذا ال... بهذا الكلام وبهذا المعنى الكلام ده المفروض ان انت عشان تعيش في الصلاة لازم قبل كل صلاة تبدأ تفتكر المعاني دي تبدأ تعيش بقلبك مع معنى أتدرون بين يدي من أقوم لو قلبك سكن في عظمة ربنا سبحانه وتعالى لما عظمة ربنا سكنت في قلب جبريل الملك اللي بجناح واحد من 600 جناح شال سبع قرى وخسف بقى الأرض بقى عامل زي الحلس البالي ده مجرد انه وصل لسدرة المنتهى ما طلعش فوق سدرة المنتهى لما جلال ربنا سكن في جبل صخر أصم اتفتت لما تجلى له الله سبحانه وتعالى انك انت تسمع الاعمار قصيره يا اخواني مفيش وقت انتوا عارفين ليه واما من جاءك يسعى وهو يخشى انتوا عارفين بيسعى ليه لان مفيش وقت مفيش اعمار احنا عاملين زي واحد ادوا له 1000 جنيه وقالوا له قدامك 3 4 سنين لازم ال1000 يبقوا 20 مليون عشان تشتري قصر هيقول لهم امتى مفيش وقت استثمر المبلغ ده ويبقى المبلغ ده انت واخد 3 4 سنين في عمرك والله اعلم لسه لك 3 4 سنين ولا اقل من كده ومطلوب منك انك تجيب ثمن الجنه عشان كده واما من جاءك يسعى مفيش وقت العمر قصير يا اخواني عايزين نعيش بقلوبنا مع كلمه الله اكبر عايزين نعيش بقلوبنا مع كل معنى من معاني الصلاة بس الأول وإحنا عارفين إحنا واقفين بين إيدين مين إحنا بنركع ونسجد لمين أول مرة هتشوفي فيها ربنا أول مرة النبي عليه الصلاة والسلام هيشوف فيها ربنا هيسجد أسبوع كامل تحت العرش أول مرة هتشوفي فيها ربنا هتذهلي عن كل نعيم الجنة وتنسى نعيم الجنة حينما تنظر لسبحات وجه الله سبحانه وتعالى أتدرون بين يدي من أقوم ما سألتوش نفسكم لما بنقول الله أكبر في كل بعد كل حركة من حركات الصلاة قبل كل حركة من حركات الصلاة بنقولها ليه لأن كأن ربنا بيعلمك وبيقول لك افتكر انت واقف من ايدين مين افتكر يا اخوانا ده الشمس بتلف حوالين مركز مجرة التبانة كل لفة واحدة كل 250 مليون سنة بتلف لفة واحدة حوالين مركز مجرة التبانة وايه الشمس وايه مجرة التبانة اصلا في هذا الكل لما تقول الله اكبر تفتكر ان ربنا اكبر من الكون اكبر من العرش اللي السماوات السبعة ما تجيش في حلقة في فلاة اكبر من الملائكة اللي ملك واحد رأسه عند العرش وقدمه في الارض الله اكبر منك يا اللي شأنك وامرك في نفسك عظيم اكبر من الدنيا واللي فيها الانسان اللي بيتكبر على ربنا بص يا اخواني انت قلبك ده عامل زي المراية لو انا حطيت قدامه صورة الحاجة دي مش هيلقط صورة تانية قلبك يا يشهد جلال الله يا اما يشهد الدنيا ويشهد نفسك ايه البني ادم ده ايه المخلوق عشان قلبك يعيش معاه في الصلاة او مع اي شأن من الشؤون ده نقطة دم واحدة اتخن بني ادم في الدنيا اقوى بني ادم في الدنيا يتشل في لحظة يت... يتصرع في لحظة يجيله جلطة في لحظة نقطة دم واحدة تتجمد ميكروب واحد ينيمه بين الحياة والموت انت بتتقلب في السرير وانت نايم 38 مرة في الليلة الواحدة لو ربنا سبك مرة واحدة فيهم هيحصل لك ايه اسقط الملك في الدنيا لو اتعمل عليه انقلاب ملك من الملوك في تاريخ الاسلام اتعمل عليه انقلاب كل من الزبالة هو ولاده بقى ماشي ياكل من الزبالة أقت... مرض واحد يصيب اغنى انسان يبيعه هدومه اللي لابسها وبيته اللي ساكن فيه احنا بنتكبر على ايه هل تعلم من والله اكبر مدينة في الدنيا زلزال اربع ثواني قتل اربعين الف واحد اعظم ملك من الملوك اللي حكمت النمرود حتة ذبابة دخلت في انفه بقى بيضرب نفسه بالحذاء على دماغه عشان يتخلص من الطنين بتاعها اعظم اختراع اخترعه البشر شالنجر بعد 17 ثانية بقى حتة فحمة قدام الناس ولا حتى فضل فيه فحمة انك انت تعرف مين هو ربنا انك انت تعرف اتدرون بين يدي من اقوم انك انت قبل ما تقف تصلي افتكر انت واقف بين ايدين مين على قد حظ قلبك من معرفة الله على قد حظ قلبك من معرفة اللي انت واقف بين ايديه على قد ما قلبك هيخشع تمام الخشوع في كل حركات الصلاة مفتاح الخشوع في الصلاة يا اخواني مفتاح لذة الصلاة مفتاح الشوق للصلاة مفتاح انك تفهم انت محتاج تصلي قد ايه انك تعرف انت واقف بين ايدين مين لما زكريا عرف ربنا عليه السلام لما سيدنا زكريا عرف ربنا بقى عنده 90 سنه وبيقول له قبل من لدنك وليا لما سليمان عرف هو بيدعي مين قال له قبلي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي وهي دي اف ملكك يا رب لما ابراهيم عرف مين ربنا قال اني مهاجر الى ربي لما موسى عرف مين ربنا قال عجلت اليك ربي لترضى لما عبد الله بن بن حذافة السهمي عارف مين ربنا وحطوا الأسير المسلم في الزيت المغلي ده بجسمه قال وددت لو أن لي مئة نفس كلها تخرج بهذه الموت في سبيل الله يا اخوانا انك انت تعرف من ربنا لما ربنا يقول لك وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم تقدر تشوف المشهد ده من دلوقتي عايزة تخشعي في الصلاة خلي وترى دي رؤية بقلبك من وانت في الدنيا عايز تخشع في الصلاة خلي قلبك بس قبل ما تصلي وانت لسه بترفع ايديك يعيش مع مشهد وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم ان قلبك يرى يرى هذا المشهد شوف الصلاة بتاعتك هيبقى شكلها ايه شوف وقفتك بين ايدين المستوي على العرش اللي الملائكة بتطوف حواليه هيبقى قلبك شكله ايه يا اخوانا أتدرون بين يدي من أقوم ده دي الكلمة اللي بتفتح لنا الخشوع في الصلاة والوقوف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى أتدرون بين يدي من أركع انتوا عارفين أنا بركع لمين انتوا عارفين أنا بمد رقبتي وبسلمها لمين انتوا عارفين أنا بخضع لمين يا ربنا يا اخوانا بكلمة كن بكلمة كن خلق جهنم بكلمة كن بكل العذاب اللي فيها بكلمة كن خلق الجنة بالفردوس الأعلى بدرجات المجاهدين المية بكل ما فيها من قصور وحور وأنهار بكلمة كن خلق 400 مليار مجرة في السماء الدنيا اللي تشاف بكلمة كن خلق 100 مليار نجم في مجرة التبانة بكلمة كن خلق الكرة الأرضية باللي فيها ربنا بكلمة كن خلق كل حاجة بكلمة كن بيغير غير الكون كلمة اللي مفيش حاجة تقف قصادها الكلمة اللي مفيش حاجة تقدر تقف قدامها كلمة كن لما ربنا يقولها عشان كده لو سمعت بقلبك صوت تسبيح الكون الوقتي قلبك هيتفطر من جلال ربنا كل طير من الطيور له لغة غير التاني كل نوع سمك له لغة غير التاني كل ورقة شجر لها لغة غير النوع التاني كل كائن له لغة غير التاني صوت مخلوق واحد بس من مليارات المليارات من المخلوقات ربنا سمعنا صوت تسبيحه اللي هو الرعد امال لو ربنا سمعنا صوت تسبيح الكون هتعمل ايه امال لو سمعت الكون وهو بيقول سبحانك هتعملي ايه انت عارفه انت بتركعي لمين انت عارفين احنا كنا الوقت بين ايدين مين بنصلي بين ايدين مين ربنا سبحانه وتعالى قدرة الله يا اخوانا ربنا يقدر يقهر اي حد اي حد يتحدى ربنا مخلوق واحد من مخلوقات الله من احقر مخلوقات الله اسمه الشمس درجة حرارتها من بره 15 مليون درجة مئوية درجة حرارتها من جو... درجة حرارتها من جوه 15 مليون درجة مئوية درجة لسان اللهب الواحد الطالع منها بيوصل لنص مليون كيلومتر براها ده مخلوق واحد من مخلوقات ربنا مين اللي يقدر يتحدى ربنا مين اللي يقدر يعصي ربنا سبحانه وتعالى انت عارفة انت بتسجد لمين اتدرون بين يدي من اسجد انتوا عارفين انتوا بتسجدوا لمين انتوا عارفين انتوا لما بتسجدوا وتبدأ تصرخ لله يا رب انت عارف انت بتنادي مين انت عارفة غنى اللي انت بتناديه واحد من الشباب بيقول لي ده الشقة الفلانية في البرج الفلاني مش عارف بكام كام يعني 700 800 الف جنيه كام يعني قلت سبحانك يا غني سبحانك يا غني يا رب ده شقة في برج والبرج على ناصية شارع متفرع منه 100 حارة والشارع ده في مدينة والمدينة دي في دولة والدولة دي في قارة والقارة دي في الكرة الأرضية أمال اللي يملك الكون ده يا جماعة إذا كان اللي يملك سبع تمن شقق الشقة بمليون بنقول عليه الله أكبر أمال اللي يملك الكون كله أنت عارف أنت بتسجد وأنت جاية تدعي ربنا أنت عارف أنت بتقول يا رب لمين ربنا بيحب لحظة الدعاء لأن دي اللحظة اللي أنت بتشيل القناع المزيف اللي أنت حطيته على وشك قناع أنك أنت ليك قيمة في الحياة وبيبدأ يترسم على وشك أجمل ملمح ربنا بيحبه ملمح الانكسار والافتقار وتمد إيدك زي الشحات بالظبط تمد إيدك لربنا تسأله كلمة يا رب كلمة يا رب يا أخوانا حلت مشاكل قومية النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر للمدينة كان اسمها أرض الوباء رفع إيده وقال يا رب النبي سماها بعد كده طيبة أرض الشفاء طاب المريض يعني راق يعني كلمة يا رب ممكن تحل مشاكل قومية يعني كلمة يا رب ممكن تحل مشاكل العنوسة والبطالة في مصر يعني كلمة يا رب ممكن تحل الأزمة الاقتصادية المصرية يعني كلمة يا رب ممكن تحل مشاكل البورصة كلمة يا رب بتحول الوحوش لخدامين مسخرين ختم في صبعك لما يونس بلعوا الحوت وقال يا رب وفضل ثلاث ايام يقول يا رب ربنا حول له الحوت لغواصه بحريه تنقله في نزهه خلويه لحد الشاطئ لما قال يا رب كلمه يا رب كلمه يا رب هي اللي نجت موسى من فرعون هي اللي شقت البحر الاحمر وخلته جبلين وسيدنا موسى ماشي في النص كانها ارض متسفلته كلمه يا رب هي اللي نجت سيدنا محمد من ابو جهل وابو لهب كلمه يا رب هي اللي نجت ابراهيم من النمرود كلمة تحل لك كل أزمات حياتك كلمة تنور لك كل ظلمات حياتك كلمة تحل لك كل مشاكل حياتك بس لو نفهم يا اخوانا أتدرون بين يدي من أسجد لو انت عرفت انت بتدعي مين لقلبك هيتملأ امن بالله قلبك هيتملأ امل في الله قلبك هيتملأ فرح بالله قلبك هيتملأ شوق للصلاة محتاج اصلي تساوي محتاج ربنا على قد ما انت محتاج ربنا أعصاك أعصاك تسترني أنساك تذكرني فكيف أنساك يا من لست تنساني لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب فيا ليت أن الله يغفر ما مضى فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب فيا ليت أن الله يغفر ما مضى فيا ليت أن الله يغفر كل ليلة نمناها فيا ليت أن الله يغفر كل يوم غفلنا عنه فيه فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب أتدرون بين يدي من أقوم يا جماعة حدش سأل نفسه ليه بعد كل صلاة بنقرا آية الكرسي محدش سأل نفسه عشان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمك عشان ربنا يعلمك سبحانه وتعالى ان بعد كل صلاة ربنا يقول لك انت عارف انت كنت واقف بين ايدين مين انت عارفة بين يدي من كنت تقومين ده منهج يا اخوانا انت عارف انت بتتوضى ليه قبل كل صلاه عشان الوضوء ده يوقع الذنوب بتاعتك من كل عضو في جسمك عشان الذنوب تفضل تقع من كل عضو في جسمك انت عارف يعني معناها ايه كأن المعنى انت عارف انت هتقف بين ايدين مين تقف كده ازاي تقف بذنوبك دي كده ازاي تدخل عليك بالبلاوي اللي عندك دي ازاي قوم قوم اتنظف بالوضوء عشان ينفع تدخل على الملك سبحانه وتعالى ايه الكرسي بتفهمك انت كنت واقف بين ايدين مين عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام ربطها بالصلاه عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم ربطها بالصلاة عليه الصلاة والسلام بعد كل صلاة الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله أكبر أنت عارف عن القيوم أنت فاكرة أن ربنا قائم على شؤونك أنت بس زي اللي له قريب لواء ولا فصاحبه رخصته اتاخدت قال له رخصتي اتاخدت قال له قريب يجيبها لك قال له يقدر قال له ده لواء يعني يقدر يا عم بقول لك لواء يعني يقدر يا عمي أنت عارف مين هو ربنا قبل ما تقف على باب المخلوق ما عظمناش قدر ربنا يا جماعه لما ابتلينا وقفنا على باب الاسباب ونسينا باب ربنا وما عظمناش قدر ربنا لما ابتلينا وقفنا على باب ربنا بس اول ما الكرب فرج مشينا وادينا له ظهرنا ما عظمناش قدر ربنا لما شغلت قلوبنا عن الله سبحانه وتعالى باي شيء القيوم الله اكبر القيوم الاسم اللي الملحدين بيحاربوه الاسم اللي الملحدين ليل نهار عايزين يحاربوه عايزين يقولوا انا ممكن اقوم من غيره حسبنا الله ونعم الوكيل عشان كده اللي بيهدهم ربنا سبحانه وتعالى القيوم تفكر ان هو قائم على مشاكلك انت بس يا اللي مستصعب ان ربنا يشفي لك مرض او ان ربنا يرزقك رزق او ان ربنا يحل لك مشكله والله يا اخوانا نحن ما اوتينا الا من جهلنا بالله سبحانه وتعالى ما اوتينا الا من جهلنا بيه كل مشاكل ديننا ودنيتنا ليها حل كلمه يا رب انت قيمتك في الحياه على قد كلمه يا رب قل ما يعبأ بكم ربي لولا لولا دعاؤكم اي وزن لكم عند الله من غير كلمة يا رب اللي مخليلك قيمة في الحياة مش فلوسك مش جمالك مش جوزك مش رصيدك مش شهادتك اللي مخليلك قيمة في الحياة مش علاقاتك مش مرتبك مش عربيتك اللي مخللنا قيمة في الحياة كلمة يا رب ومن خلق ومن غير كلمة يا رب ملناش قيمة في اي حاجة في الحياة انت ربنا خلقك كده ربنا خلقك ضعيف ضعيف قدام الميكروب اللي محتاج يتكبر مئة الف مرة عشان يتشاف زي ما انت ضعيف قدام الاسد اللي لو هجم عليك الوقت هتتشل ضعيف ربنا خلقك من طين لان الطين ده افقر حاجة ما خلقكش من ذهب ما خلقكيش من الماظ ما خلقكش حد من نحاس خلقك من طين اكبر نعمة في حياتك انك انت ضعيف ربنا خلقك ضعيف في كل وقت عشان تقول يا رب في كل وقت ربنا خلقك ضعيفة في كل شيء عشان تقول يا رب في كل شيء اللي هيفهم ده هو اللي هيفهم يعني ايه اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين شأني كله يا رب لا عندي حاجة قوية ولا حاجة ضعيفة انا معرفش اعمل اي حاجة كل شيء يحتاج الى الله في كل شيء والله لا يحتاج الى اي شيء في اي شيء كل شيء محتاج لربنا سبحانه وتعالى في كل شيء أتدرون بين يدي من نقنط ونقف أتدرون نلبي نداء من أتدرون نصف أقدامنا لمن أتدرون نذهب لنصلي في بيت من الله سبحانه وتعالى القيوم مش قائم على مشاكلك انت بس ده قائم على الكون واللي فيه لو انا قلت لك نظم امور شارع بورسعيد ده اهو شارع بورسعيد لو في واحده حامل خد بالك ان الجنين بتاعها في 120 الف حاجه بتتخلق في جسمه في التسع شهور نظمهم وخد بالك مش نظم حياه البشر القطط بتاعت شارع بورسعيد كمان والكلاب والعصافير اللي في الشجر وخد بالك ان ان انت اللي, اللي هيحصل له مشكله اقتصاديه يجي يقول لك عايز فلوس واللي عنده مشكله مع مراته يجي يقول لك صالحني واللي عندها ازمه نفسيه او اكتئاب او توتر هتيجي تقول لك هديني واللي عنده مشكله صحيه يجي يقول لك اشفيني وكل ده ده اللي من بره امال اللي من جوه امال العمليات وتظبيط السكر والاكسجين وال... هتعمل ايه ده ده لو اتطلب منك انك انت تظبط امور شارع طب لو اتطلب مننا كلنا كل الدرس باللي فيه فوق الرجال والنساء يلا نظبط امور شارع بورسعيد لو اتطلب من الكره الارضيه كلها انها تظبط امور شارع ما يقدروش يا جماعه عرفتوا يعني ايه القيوم القيوم مش اللي بيظبط امورك انت بس ده امور كون عارفين اللي ماسك عشرين الف طبق بيدورهم في لحظة واحدة امور كون ده في نفس الوقت اللي بيحل لك مشاكلك وبيسمع دعائك فيه هو في نفس الوقت اللي بيسمع دعاء سبعة مليار بني ادم فيه هو في نفس الوقت اللي بيرزق طير طير ونملة نملة وحشرة حشرة هو في نفس الوقت اللي بيسمع دعاء البشر في نفس الوقت اللي بيدبر رزق السبعة مليار في نفس اللحظة اللي بي بيدبر اجالهم في نفس اللحظة اللي بيدبر امور الكون كله سبحانه وتعالى في نفس اللحظة عارفين يا اخواني يعني الله لا اله الا هو الحي القيوم كلمة دي بس لو دخلت قلبك تعمل في قلبك ايه لا تأخذه سنة ولا نوم نفسي اقف مع كل كلمة بس انا عامل حساب الوقت له ما في السماوات وما في الارض له وسع كرسيه السماوات والارض الملك سبحانه وتعالى عارفين يعني ايه الملك المشهد بتاع سيدنا عيسى بين يدي الله يوم القيامة المشهد ده يعرفكم يعني ايه الملك حتى جه في صورة من اكتر الصور اللي ذكر فيها اسم الله الملك وهي صورة المائدة قال الله يا عيسى ابن مريم نعم يا رب انت متخيل بني ادم مليارات البشر عبدوه اكتر من الفين سنه اكتر بني ادم عبد من دون الله في البشرية كلها اكتر واحد عبد من دون الله في الدنيا كلها عيسى ابن مريم يا عيسى ابن مريم نعم يا رب والمليارات من النصارى والارثوذكس والادفنت والكاثوليك والبروتستانت كلهم واقفين ينظروا للي عبدوه أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك وده بيلطم وهو بيقول ازاي عبدت بشر ودي بتصوت وهي تقول ازاي عبدت حد بيتبول ويتغوط وده منهار وهو بيقول ازاي عبدت حد بيحمل في جسده العرق ويحمل في مثانته البول ويحمل في فمه اللعاب ويحمل ازاي والمليارات منهارة وربنا بيقول له يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس أنت اللي قلت لكل المليارات دي اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك سبحانك دي قبل ما بيرد عن نفسه بيرد عن ربنا قبل ما بيرد الاتهام عن نفسه بيقول يا رب اللي قال الكلمة دي يتقطع لسانه يخرس اللي قال الكلمة دي سبحانك لأن حبه ربنا أعلى من حبه لنفسه ما قلت لهم إلا ما أمرتني به قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به عبد أنا عبد يا رب وما قلتش أي كلمة تخرجني عن العبودية يا رب أنا بريء يا رب أنا بريء من كل ده أمك انت متخيل معايا يعني له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي مين ده الذي يشفع عنده الا باذنه كل حاجة في الكون بايده لوحده مفيش حاجة في الكون خرجت عن سيطرة الله لما تعرف فقرك الى الله لما تقول يا رب مش هيبقى لسان جواك بيقول يا رب ده كل ذرة في جسمك هيبقى ليها لسان بتقول يا رب بتقول يا رب وبتستغيث بالله سبحانه وتعالى هيمنة ربنا على كل شيء من ذا الذي مين ده الذي يشفع عنده إلا بإذنه ربنا المهيمن على كل شيء سبحانه وتعالى لما بتقرأ قول الله ألم ترى كيف فعل ربك في أصحاب الفيل ولا باصحاب الفيل باصحاب الفيل في فرق ان انا اقول لك انا عملت ايه في الكوبايه دي وانا عملت ايه بالكوبايه دي بالكوبايه معناه ان الكوبايه دي في ايديا اصلا معناه ان الكوبايه دي انا ماسكها اعمل فيها اللي انا عايزه اللي انا اريده انما في الكوبايه لا ده انا توجهت ليه وعملت الم ترى كيف فعل ربك بي باصحاب الفيل في ايديه في ايديه مهيمن عليهم سبحانه وتعالى كل حاجه في الكون كل موته ربنا اللي بيرتبها اللي يقدر يرتب لك موتك لما واحده استشهاديه في فلسطين عملت عمليه استشهاديه وفجرت قنبله في اليهود آه القنبله كانت لابسه الحجاب بتاعها ما رضتش تعمل العمليه وتخلع الحجاب بتاعها رغم ان المفروض ان هي عشان ما حدش يعرفها تخلع حجابها وتمشي بشعرها عشان ما حدش يشك فيها صممت لاخر لحظه بعمرها تبقى في حجابها القنبله قتلت اليهود وطيرت جسم قتلت جسمها وفضلت راسها بالحجاب سليمه لا مست الطرحه ولا مست راسها اوعوا تصدقوا يا جماعه كلمه رصاصه طائشه مفيش رصاصه طائشه مفيش الكلام اوعوا تصدقوا كلمه الامريكان والانجليز لما كانوا بيضربوا الط... ال... ال... الرصاص يجي في بعضه وهو بيضربوا العراق يقول لك نيران صديقه هيمنه ربنا على كل شيء بيرتب كل حاجه بيرتب كل حاجه احد اخواننا احد اخواننا لحق العمر ده معانا معانا باذن الله ربنا اذن لنا جميعا بسبب كاوتشه عربيه فرقعت كاوتشه عربيه فرقعت رايح يعمل الجواز والجواز محتاج اسبوع عشان يطلع اسبوع في هذه الايام اللي احنا فيها عشان يطلع رايح يعمل الجواز ويا رب والعمره خلاص العمره بعد سبع ثمان ايام رايح يعمل الجواز العربية فرقعت قدام مكان للمسطحات المائية او لشرطة المسطحات المائية بيجروا عليه فيه ايه ده العكاوتش فرقعت انا مش ارهابي ولا حاجة امين شرطة عايز يروح بورسعيد خده معاه طلع معرفة واحد قال له وصلني طلع مع قال له دخل معاه الجوازات وصله بقى طلع معرفة الناس خلصوا له الجواز في يوم وهو راجع كان راجع بالجواز لو ما كانتش الكاوتشة فرقعت ساعة ما فرقعت كان زعلان ولا فرحان بيقول يا دي اليوم الابيض وانا ناقص انا ناقص عطله وهو ما كانش هيلحق كان يطلعه ان شاء الله الجمعه الجايه بقى باذن الله يطلع العمره اللي بعدها بقى ان شاء الله باذن الله يا اخوانا يا واي عمره مع اي حد طبعا يا اخوانا الله مهيمن على كل شيء الله سبحانه وتعالى بيحرك وفي يده كل شيء اسأل كل واحد من اللي قاعدين وكل واحدة تبت ازاي هتلاقي قصة غريبة مين اللي رتبها لك مين اللي رتب لك قصة توبتك وقصة التزامك بالثانية ولو لو ما كنتش مشيت بالشارع ده وكنت مشيت بالشارع اللي انت بتمشي منه كل مرة ما كنتش قابلت فلان اللي دلك على كذا اللي كانت سبب في توبتك لربنا قصة احد الشباب التزم ازاي قاعد والدنيا ضاقت عليه والاحوال الاقتصاديه قفلت والدنيا قفلت في وشه ربنا احيانا بيوصل العبد اللحظه عشان هي دي اللحظه اللي هيعرف يرجع فيها لربنا وهو قاعد لقى نفسه بيقول يا رب الدنيا ضاقت عليا انت خلقتني ليه يا رب خلقتني ليه وهو بيقول خلقتني ليه سمع الراديو طالع منه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون كانت سبب في توبته كان السبب في التزامه الله يا اخوانا الله اللي قاعدين على التوك شو يحاربوا بتحاربوا مين لن تنتصروا على الله الواحد بيضحك وهو يتفرج على المعركه التي بينهم وبين الله هي المعركه بيننا وبينهم ده المعركه دي بينهم وبين ربنا سبحانه وتعالى لما ربنا يقول لك وينشئ السحاب الثقال قال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهم قاعدين كده يوم من ايام الشتاء الشديد ولا البرد الشديد اللي فاتت قاعدين يضلوا الناس وده يشتم في السنه ودي تشتم في الصحابه وده يشتم في الشيوخ والدعاه عشان يقطع ما بين الناس وما بين الدين الوقتي وده يشتم في التراث والرعد بيسبح بحمد الله والملائكه بتسبح من الخوف من الله وربنا بينشئ سحاب ثقل لو سحابه واحده بس نزلت اللي فيها تغرقهم بالبلد اللي هم فيه وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال مش عارفين مين ربنا مش عارفين بيعصوا مين مش عارفين بيتجرأوا على مين أتدرون بين يدي من أقوم انتوا عارفين انا بصلي بين ايدين مين لو انت عشت المعنى ده لو انت عشت المعنى المهول ده لو المعنى ده دخل قلبك انا بالنسبة لي اكتر معنى انتفعت منه في حياتي في الصلاة كانت هي الكلمة دي كان هو المعنى ده ان انا يا اخوانا هنتكلم ان شاء الله باذن الله يعني ايه ركوع يعني ايه سجود ان ربنا اذن ولكن اهم حاجة مش انك تفهم يعني ايه ركوع ولا يعني ايه سجود اهم حاجة مش انك تفهم انت وقفت قبل ما تركع ليه اهم حاجة انك تفهم انت واقف بين ايدين مين اللي واقف بين ايدين رئيس جمهورية بيقرا ورقة بين ايديه بيبقى واقف زي المشلول واقف مذهول عن الدنيا واللي فيها لو انت عرفت انت واقف بين مين احساسك اللي في قلبك هيبقى اعظم من كده عشان كده الكلام اللي بنقوله الليله ده يا جماعه الكلام ده المفروض ان الكلام ده او او او الكلام اللي عن ربنا يبقى قلبك يستحضره قبل كل صلاة عشان تعرف تعيش في الصلاة المفروض لو انت عايز قلبك يدوب وانت واقف تصلي اسمع دروس عن ربنا بصفة متواصلة اسمع دروس عن اسماء الله الحسنى عشان كده المرة اللي فاتت كنا بنتكلم عن ايه عن التلبية الفورية اول ما تسمع الاذان ليه عشان قلبك يبدأ يلقط المعنى ده ويتجدد فيه عما تدخل الصلاة تكون افتكرت اتدرون بين يدي من اقوم يبقى عما تدخل الصلاه تكون افتكرت انت واقف بين ايدين مين يا يا رب ربنا عظيم قوي يا جماعه ربنا كريم قوي يا اخوانا ربنا غني قوي ربنا قدير قوي ربنا ذو الجلال الكرام سبحانه وتعالى لو الكلام ده دخل في قلوبنا أتدرون لمن ألبي أتدرون بين من أقنط يدي من أقنط وأقف ربنا سبحانه وتعالى تعرف لو ربنا قبلك هيحصل في حياتك ايه تخيلوا انت ماشي في الشارع لقيت الحكومة جات لك قالت لك خد السيفين ده على كتفك انت الحكومة ادتك لقب لواء انت بقيت منتسب للحكومة بكلمة لواء محدش يقدر يقرب منك اهو لو ربنا اداك كلمة عبد لو ربنا اداك نشان العبودية لو ربنا اداك نشان كلمة عبد انت انتسبت الى الله بكلمة عبد ما حدش يقدر يقرب منك محدش يقدر يعمل فيك حاجة قال تعالى كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا كذبوا عبدنا اول ما خد لقب العبوديه ربنا ده لقب العبوديه وقالوا مجنون وازدجر عبدي انا يكذب عبدي انا يؤذى ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر ربنا ممكن يعمل كده عشانك لو خدت لقب عبد لو خدت لقب امه ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا ربنا يعمل تفجيرات من عند الله عشانك انت وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر اطحنوا ما بين عقوبه السماء وعقوبه الارض اه لو ربنا قبلك اه لو ربنا قبلك اه لو ربنا تولاك لما سيدنا هود عرف ربنا ممكن يعمل له ايه قال لقومه كلهم عاد الاولى امريكا الاولى قال لهم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون اعلى مفخلكم اركبوا هاتوا لي كل امكانياتكم انت عارف لما دكتور ماده يقول لك انا هسقطك تقول له استنى يا دكتور معلش ربنا يحفظك استنى بس روح هات لي كل دكاتره الكليه والعميد ورئيس الجامعه ودكاتره جامعات مصر كلها وانا واقف هنا اهو وانا معايا الله وشوف تقدر تعمل لي حاجه ولا لا هو ده يا اخوانا الاحساس ده لما يهجم عليك مرض او يهجم عليك مرض تقولي له استنى بس استنى استنى استنى روح هات لي كل الامراض اللي اصابت اي بشر في اي مستشفى في العالم كيدوني جميعا ثم لا تنظرون انا معايا ربنا انا معي الله لما اليهود يهددونا نقول لهم استنوا روحوا هاتوا امريكا وروسيا والتحالف العالمي كله واحنا مستنيينكم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون ليه اني توكلت على الله اني توكلت على الله ان احنا نفهم يعني ايه حسبي الله يعني ايه حسبي الله يعني ايه كفايه عليا ربنا خلي الدنيا كلها تبقى ضدي خلي الكون كله يبقى ضدي لما سيدنا ابراهيم ابوه باعه وامه باعته وعيلته باعته وقومه باعوه قال حسبي الله الدنيا كلها تبقى ضدي وشوفهم انا محتاج ايه من الدنيا دي يا اخوانا ربنا مهيمن على كل حاجه ربنا مهيمن على كل شيء تفكر في شيء ازاي وانت واقف بين ايديه وربنا مهيمن على كل حاجه لو دبانه واحده خرجت عن هيمنه ربنا الكره الارضيه تفسد لان الدبانه ممكن تخلف ملايين الدبان اه تبيض ملايين الدبان في فتره بسيطه وكل دبانه ملايين الدبان لو دبانه خرجت عن هيمنه ربنا لو سمكه واحده في البحر خرجت عن هيمنه ربنا تفسد التوازن بتاع البحر بتاعت العالم ده كله لانها بتحط ملايين البيض وكل بيضه تبقى سمكه وملايين البيض مفيش حاجه في الدنيا خرجت عن هيمنه الله اتدرون نداء من نلبي انت عارف انت بتلبي نداء مين انت عارفه انت بتلبي نداء مين سبحان الله العظيم يعني يعني واحد من الناس واحد من الخلايجه سافر بره وعلى انه رايح يعمل شغل لوالده وقع في الزنا اصيب بمرض جلدي في امراض جلديه يا جماعه بيسموها العلماء STD sexual transmitted disorders يعني امراض بتنتقل بسبب الممارسات الجنسيه الخاطئه من الامراض دي في امراض لها اعراض جلديه اعراض جلديه بتميزها اه بتبقى عند النساء وعند الرجال عند النساء وعند الرجال راح ظهر عليه الاعراض دي حاول يعمل اي حاجه ما راحتش رجع زوجته وابوه ده قال لهم كلت بهارات والدنيا اي كلام صدقوه في يوم من الايام دكتوره امراض جلديه بتزور زوجته ايه ده عرفت زوجها ده بيبقى ايه ده عرفتها ابوه رفضه من الشغل بتاعه مراته صممت ان هو يطلقها خسر كل حاجه خاف احسن يكون الناس عارفه رغم ان الكلام ده ما يعرفوش غير متخصص المتخصص بقى بيغطي جلده وينزل الغطره على وشه اتحبس جوه جلده من وهو عايش اتحبس جوه نفسه من وهو عايش جلده نطق عليه من الدنيا يبقى مين اللي جد يكذب انه جلده ينطق عليه في الاخره يبقى مين اللي اتكذب ان كل عضو من جسمها ينطق عليها في الاخره انت واقف بين ايدين اللي اللي لو وقعت في زنقه مالكش غيره اللي لو افتقرت محدش هيغنيك غيره اللي لو تهت محدش هيرشدك غيره اللي لو ضعت محدش هيجيبك غيره اللي لو مرضت محدش هيشفيك غيره اللي انت مالكيش غيره في الدنيا اللي محدش هيأمن لك حياتك غيره انتوا عارفين انتوا واقفين بين ايدين مين اتدرون بين يدي من نقوم انتوا عارفين يا جماعه لما نقف بين ايدين ربنا كده في الصلاه ونقول الله اكبر يعني ايه كلمه الله اكبر يعني ايه كلمه اول دقيقه في الصلاه بس لما بترفع ايدك وتدي ظهرك للدنيا كلها وتستقبل الوجه بقلبك اللحظة دي بس لو انت فهمت معنى اللحظة دي اول ما دخلت كأنك اول ما دخلت على ملك وبلاط ملك وشفت جلاله قلت الملك ده اكبر من اي ملك واعظم من اي ملك اول ما دخلت على الملك وقلت الله اكبر وشفت جلال الملك بقلبك قلت الله اكبر قلبك اتخطف من الدنيا واللي فيها نسيت الدنيا واللي فيها نسيت الناس اللي فيها بعد كده بدأت تقرأ الفاتحة عشان تقول له اهدنا الصراط المستقيم وصلني ليك يا رب يا رب انا واقف بين ايديك دلوقتي وفي كل سما في انبياء بيعبدوك مع الملائكه يا رب انا واقف بين ايديك دلوقتي وفي شهداء ارواحهم معلقه في العرش بتاعك وصلوا للمقام ده ازاي وصلني يا رب اول ما قلت اهدنا الصراط المستقيم ربنا قال ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى طب يلا بقى اسمع القران ده يقوم الامام قاري القران اللي هو لما قلت اهدنا ربنا قال لك طب خد القران خد روشته الهدايه طب الروشته دي مليانه اوامر مليانه اوامر ونواهي تقوم تقول الله اكبر وتقوم راكع يعني راكع يعني خاضع يعني انا خاضع للاوامر والنواهي اللي سمعتها في القران يا رب عشان كده بعد ما سمعت القران بتركع عشان تقول يا رب انا خاضع يا رب انا مكسور لاوامرك يا رب انا تحت عبوديتك يا رب انا قلبي مش خارج نطاق الخدمه يا رب انا قلبي مش بره مش بره اللقط والاتصال تركع وتقول سبحان ربي العظيم انا عارف ان ده كلامك يا عظيم وانا هتكسر للكلام بتاعك بعد كده تقوم رافع من الركوع بعد ما اديت برهان انك خاضع لكلام الله والاوامر الله وتقول سمع الله لمن حمده سمع الله يعني ربنا بيسمع دعاء وبيتقبل دعاء اللي بيثني عليه طب الوقت ربنا بيتقبل الدعاء كان المتوقع انك تقوم رافع ايدك بقى وتقول يا رب اديني يا رب اعمل لي مش سامع الله لمن حمده لا تقعد تثني وتقول ربنا ولك الحمد لربي الحمد لربي الحمد يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يلا اطلب لا مش وانا واقف مش وانا راسي فوق وانا مناخيري في الطين وانا راسي في التراب الله اكبر وتقوم نازل هاوي براسك على الارض ليه عشان تطلب بين ايدين ربنا عشان تطلب من الله سبحانه وتعالى عشان تتواسى يا الله يبقى اثنيت وانت واقف وطلبت وانت ساجد بعد ما بتخلص الصلاه تقعد التحيات طب ما سلمتش على طول ليه هو انت كنت في سجن وما صدقت تخلص ده انت بين ايدين حبيبك ده وداع الحبيب للحبيب التحيات لله والصلوات انا صليت لك صلاه واحده بس يا رب بس انا لو على اللي في قلبي لو على اللي جوايا كل صلاة صلت لك في الكون انا عايز اصليها لك والطيبات انا ما عملتش غير عمل صالح بس يا رب ولكن لو على اللي في قلبي انا نفسي اعمل كل عمل صالح في الكون كله تعبد به ليك وداع الحبيب للحبيب الصلاة فيها معاني عظيمة يا جماعة الصلاة فيها معاني كبيرة قوي يا اخوانا الصلاة دي سجود القلب تحت عرش الله الصلاة دي ازاي قلبك يسجد تحت عرش الله لو ربنا اعنا الجمعة الجاية ان شاء الله بإذن الله نتكلم عن فهم الصلاة وإلا يبقى خلصنا عند كده والجمعة الجاية نتكلم في موضوع جديد وإن كان لسه في قلبي حاجات للصلاة لسه جوايا معاني في الصلاة معاني في فهم الصلاة في فهم حركات الصلاة ولكن أخطر معنى أخطر معنى في الصلاة كلها أتدرون بين يدي من أقوم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين أما بعد إخواني وأحبابي في الله أتدرون بين يدي من أقوم الله أكبر الله أكبر عشان نعيش مع المعنى ده يا جماعة عشان نعيش مع المعنى ده نعمل إيه أول حاجة عشان نعيش مع المعنى ده نعملها أصل إخواننا بصوا يا جماعة ان احنا ندي درس وما نعملش حاجات عملية ترسخ المعنى ده المعاني دي في قلوبنا يبقى احنا عاملين زي الدكتور اللي فتح القلب وقفله من غير ما يشيل المرض اللي جواه يا جماعة لازم لازم يبقى في حاجات عمليه نرسخ المعاني دي في قلوبنا والا احنا سمعنا لحد دلوقتي اربع دروس عن الخشوع في الصلاه بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى اربع دروس وفي النهايه معاني وممكن بعد اسبوع واحد المعاني دي تروح منك او تنسى ان الخشوع في الصلاه ده قضيه خطيره اول حاجه اول توصيه التلبيه الفوريه فور سماع نداء الملك انك اول ما تسمع كلمه الله اكبر خلاص اتدري من الذي ناداك انت عارف مين اللي بيناديك انت عارف مين اللي بيناديك انت عارف مش اللي بيخبط على الباب ملك من الملوك انت عارف مين اللي بيناديك سبحانه وتعالى ليه لان من اول ما بدات تلبي الوضوء هيبدا يجدد الكلام ده تاني في قلبك صلاه السنه الذهاب للجامع هيبدا الكلام ده يجدد في قلبك على ما تيجي صلاه الفريضه تكون وصلت المعنى اتدرون بين يدي من اقوم تكون استحضرت جلال ربنا وعظمه ربنا ومعاني الله اكبر ومعاني ايه الكرسي ومعاني القيوم ومعاني المهيمن ومعاني الملك وموقف سيدنا عيسى واقف بين ايدين ربنا الموقف ده قلبك يفتك يفتكره كل قبل كل صلاه وترى الملائكه حافين من حول العرش المشهد ده قلبك يعيش معاه قبل كل صلاه كلمة كن اللي ربنا خلق بيها الجنة والنار وال400 مليار مجرة قلبك يعيش مع الكلمة اللي مفيش حاجة تقف قدامها في الكون سبحانك كلمة سبحانك اللي الكون كله بيقولها قلبك يعيش مع تسبيح الكون لله قلبك يعيش مع قطية السماوات مع تسبيح حملة العرش والذين من حوله مع المعاني اللي قلناها واللي ما قلناهاش واللي انت هتسمعها في اي درس تسمعه عن ربنا او تسمعيه عن ملك الملك سبحانه وتعالى مع معنى فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون اني توكلت على الله مع معنى كلمة يا رب اللي بتحل المشاكل القومية اللي بتستنزل من خزائن الله اللي ما خرجش من خزائن الملوك والأمراء والسلاطين يا اخوانا التلبية الفورية هي الحل الوحيد من أجل انك تقابل ربنا بصلاة عايز تقابل ربنا وفي صحيفتك صلاة بحق وحقيقي الحل الوحيد التربية الفورية حل الوحيد قطع الحياة فور نداء الملك سبحانه وتعالى عشان نعيش مع المعاني دي ال ال ال التوصية الثانية اللي بيغذي أتدرون بين دايما أقوم هو السماع لله يبقى إذا يا جماعة اللي عايز يخشع في الصلاة أكتر يسمع دروس عن الخشوع في الصلاة ولا يسمع دروس عن الله عن الله اللي عايز يخشع في الصلاة أكتر يسمع دروس عن الله يسمع دروس هو واقف بين ايدين مين على قد ما تعرف قهر الله وهيمنه الله وقدره الله وغنى الله وقوه الله وكرم الله وعظمه الله على قد ما تخشع وانت واقف بين ايديه زي ما قعدوا يسمعونا عن الفنانين والملوك والفلوس والمليارات لحد ما جه في قلوبنا تعظيم كل ده نسمع عن الله لحد ما يجي في قلوبنا تعظيم الله سبحانه وتعالى لحد ما المشاهد الدنيويه اللي قدام مرايه قلبنا تتشال ولا يبقى الا مشاهد جلال الله سبحانه وتعالى يبقى التوصيه الاولى التلبيه الفوريه فور سماع الاذان وده اللي كنا اتكلمنا عنه الدرس اللي فات كله التوصية الثانية السماع عن الله السماع عن الله ومن السلاسل الجميلة جدا السلسلة بتاعت كيف تتلذذ بالصلاة للشيخ مشاري خراز لانه اتكلم فيها عن الله مش اتكلم فيها بس عن الصلاة اتكلم فيها عن الله سبحانه وتعالى ان احنا نسمع عن الله وعن اسماء الله الحسنى التوصية الثالثة يا اخوانا تكبيرة الاحرام هي تكبيرة الاحرام اه انا بفصلها عن التلبية الفورية لانها جزء من التلبية الفورية تكبيرة الاحرام يا جماعة الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله أربعين يوما في جماعة لم تفته تكبيرة الإحرام أو يدرك تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق عارف يعني براءة من النفاق أربعين يوم في خمس فروض يعني 200 تكبيرة إحرام متى انت كبرت احرام عشان تلحقهم يبقى يقينا هتتعرض لمواقف هتقول لألف حاجة لا عشان تلحقها كلنا اللي جرب مننا وفي بعض اخوان هنا عاملين مسابقة منهم كده في تكبيرة الاحرام بقالهم ايام كلنا جربنا اللي عايز يحافظ على تكبيرة الاحرام ما تفوتوش ولا تكبيرة بيتعرض لمواقف عصيبة عصيبة ومهما كان بيقول لا للدنيا عشان يروح الجامع فتخيل انت كده بقى يعني ايه براءة من النفاق يعني دلوقتي لو واحد عنده سرطان بيموت واحد دخل عليه بشريط دواء 200 حبايه قال له لو خدت ال 200 حبايه دول متتابعين ورا بعض في مواعيدهم خمس حبايات في اليوم لمده 40 يوم هتروق لو قطعت حبايه مش هتروق الراجل ده هيعمل ايه هيقطع حبايه هيموت نفسه عشان يظبط المواعيد اه بالظبط كده النبي عليه الصلاه والسلام مديك شريط دواء مكون من 200 حبايه بس مش بتعالج السرطان بتعالج ايه النفاق انت في قلبك نفاق ولا لا مالي في قلبك نفاق ولا لا ده النفاق ده لو فهمنا معناه مالي قلوبنا ربنا يحفظنا ربنا يحفظنا ربنا يحفظنا في قلوبنا نفاق يا جماعه ربنا يعافينا منه يا رب النبي اداك حب... شريط 200 حبايه هتاخد خمس حبايات في اليوم بس في ميعاد ثابت ميعاد معين لمده 40 يوم تروق من النفاق خلاص مفيش نفاق بح ما حدش فيه نفاق في القلب 200 حبايه مين بقى اللي يعمل كده وبراءة من النار كمان يعني ايه براءة من النار يعني 200 طوبة بيبنوا جدار يبقى جدار عازل بينك وبين جهنم في جدار عازل بينك وبين جهنم جدار عازل بينك وبين جهنم 200 طوبة تبني بهم جدار اللي هم ال 200 تكبيرة احرام بتوع ال 40 يوم تكبيرة الاحرام يا جماعة تكبيرة الاحرام بتاعة السابقين الى الله بتاعة اول ناس دخلوا الجامع اللي بيحافظ على تكبيرة الاحرام دايما تلاقيه الاول الثاني الثالث في دخلة الجامع في كل صلاة طبعا في ناس مننا للاسف ما تعرفش منظر الجامع وهو فاضي ما تعرفش منظر الجامع بعد الاذان بدقيقتين ما بيعرفش ما يعرفش لو دخل بعد الاذان بدقيقتين يبص يقول ايه ده هو الجامع فاضي كده ليه هو الناس فين ما هوش عارف اصلا الناس ما بتجيش الوقت الناس بتيجي بعد 25 دقيقه اما بيكون يعني في الثانيه في الثالثه ده ماليه الجامع بقى ففي ناس بتستغرب لما تشوف شكل الجامع ساعه الاذان لانه مش مش يدخل كده يحس ان هو ايه هو ايه ده هو يعني انا داخل مكان صح ولا ايه يبقى اللي بيروح في تكبيره الاحرام ده الاوائل فاللي سبق في تكبيره الاحرام ده اللي بيسبق في النظر لوجه الله في الاخره اللي بيسبق في مقامات الجنه اللي بيسبق في الصفوف بتاعه الحوض للشرب من ايد النبي عليه الصلاه والسلام يبقى دي التوصيه الثالثه تكبيره الاحرام في ال40 يوم يا جماعه نبداهم من اول العشاء ما احنا العشاء اهو ان شاء الله تكبيره احرام نبداهم من اول العشاء باذن الله سبحانه وتعالى طب لو بعد يومين وقعت يا عم قوم يا عم يا عم وايه يعني يا عم يا عم لو بعد 30 يوم وقعت قوم وكمل هو انت هتجيبها مره وخلاص كل سنه وانتم طيبين ولا دي منهج عمر منهج عمر لما تقع قوم وكمل ده من نعمه ربنا انك ما تجيبهاش مره واحده لانك لو جبتها مره واحده بقت 40 يوم انما لما تقع بعد اربع ايام هتقوم ايه بادئ تاني اه تقوم حاول بعد ست ايام بادئ تاني تقوم بعد 15 يوم بادئ تاني الله اكبر ولله الحمد ده ايه الجمال ده دكتور احمد سعد يا جماعه جايب لكم هديه جميله جدا على فكرة يا اخواني التورتايه ديت انا كنت بتكلم عن ايه اصل هي التورتايه ديت لها ذكريات جميلة جدا معانا احنا كسبنا بطولة الكورة يا جماعة الف مبروك الاهلي ولا الزمالك هم اللي كسبوا امبارح اتعادلوا احنا اللي كسبنا امبارح بقى هشرح لكم قصة التورتايه وصورة فريق الكورة اللي عليها فين صورتي يا جماعه شيل التورته دي من هنا شيل يا عم التورته دي مفيش لا تورته ولا فريق كوره انا مش عارف صورتي فيها ولا لا بس يعني ان شاء الله باذن الله نتصرف معايا يا اخواني وحبايبي في الله ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب ربنا يعني يكرمكم يا اخواني في الله إيه إيه إيه فانا كنت بتكلم عن الثلاث توصيات خلاص التوصيه الاولى ايه التلبيه الفوريه لبيك اللهم لبيك التربيه اول ما تسمع الاذان التوصيه الثانيه سماع عن الله عن الله سبحانه وتعالى وقلت لكم سلسله الشيخ مين مشاري خراز كيف تتلذذ بالصلاة روح الليلة حملها روح الليلة حمليها واسمعوها السلسلة التوصية الثالثة تكبيرة الاحرام 40 يوم يوم اربع ايام وقعت وستة وقعت وعشرة يوم في الاخر قعدت لك مثلا 100 يوم عما نجحت اول مرة تبقى اتعودت التوصية الرابعة جلسة الضحى يا شباب انا يا جماعه وانا وانا عايز وأنا يعني وانا برتب النهارده باذن الله ان انا اوصيكم بجلسه الضحى انا كنت متردد اوصيكم بيها عارفين ليه لان انا يعني اعتقادي ان مفيش ولا واحد في الجامعه ما بيقعدهاش صح انا, ما... أنا على فكره يا اخواني انا صادق انا لا امزح يعني انا مش عايز اقسم لكم بربي ان انا لا امزح ان انا اعتقادي او يعني اللي انا متخيله يعني اللي بيقعد جلسه الضحى يرفع ايده كده كل يوم انتوا يا اخواني بتتكلموا بجد ده معنى كده ان احنا فاشلين معنى كده ان انا فاشل اللي, اللي محافظين على جلسه الضحى يا جماعه ثلاث اربع مرات في الاسبوع على الاقل يفائضوا انتوا بتتكلموا بصدق يا اخواني هو في واحد عايز يوصل لربنا ما يقعدش جلسه الضحى هو في انسان عارف يعني ايه اريد الوصول الى الله ما بيقعدش يوميا جلسه الضحى انا اعرف اخوه من عشرين سنه ما سابتهاش يعني واعرف ناس اكتر من كده كمان يعني ناس بالنسبه لها جلسه الضحى ديت ما تعرفش شكل بيتها في الساعه اللي بعد الفجر دي اصلا انا مش عارف اقول ايه بس ساعه روي عن بعض السلف انها باب في الجنه الساعه اللي بعد الفجر في واحد بيدفع خمسين الف جنيه عشان يروح الكعبه وانت الكعبه بتجيلك كل يوم الساعه اللي بعد الفجر في المسجد اللي جنب بيتك او مسجد السنه اللي جنب بيتك الكعبه هي اللي بتجيلك وبتاخد اجر حجه وعمره معقوله يا اخواني انتوا فعلا ما بتقعدوش جلسه الضحى طب هتوصل لربنا ازاي ده ربنا بيقول يسبح له فيها بالغدو ولا ايه والاصل مش بالغداء بالغدو جمع الغداء يعني مش جلسه ضحى ولا جلستين توصل لربنا ده لازم على طول على طول واصبر نفسك ربنا لما ادى للنبي شرط النبي هيدي عمره لمين في التربيه قال له اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بال بالغداة والعشي يعني عشان اديك عمري في التربية اختبار الصدق جلسة الضحى اختبار الصدق جلسة الضحى الاخ اللي بيقعد جلسة الضحى ده اللي اتربى ده اللي المربي يديله عمره اللي ما بيقعدش جلسة الضحى ده يبقى الخير اللي فيه ايه اذا كان الساعة اللي النبي عليه الصلاة والسلام رغب عليها هذا الترغيب وربنا اثنى على الانبياء كلهم بالقعاد فيها والتسبيح فيها هو بيقعدش فيها يبقى احنا بنقرا قران صح يا جماعه ربنا لما قال يسبح له فيها بالغدو والاصال دي في سوره ايه النور سوره النور يعني اللي عايز النور يجي يقعد جلسه الضحى يعني اللي عايز يقول النور جه قلبي نور يقعد جلسه الضحى تعرفوا بقول لكم جلسه الضحى ليه لان دي اللي هتشحن قلبك فيها بتسبيح الله فهتفضل طول اليوم عارف يعني ايه اتدرون بين يدي من اقوم يبقى يا جماعه معنى كده ان الواحد عايش في الوهم معنى كده ان انا متوهم ان انتوا ما شاء الله كتاب بالله يعني منطلقين وانا قاعد اتكلم في مواضيع عاليه والمفروض ان احنا نعمل ريستارت لما اللي بيقعد فينا جلسه الضحى نسبه بسيطه يبقى ده معناه ايه ده دي الاساسيات ده البنيه الاساسيه ده عارفين قول الله في سوره عبس واما من واحد جاءك اثنين يسعى ثلاثه وهو يخشى دي الشروط الثلاثه للوصول الى الله اللي ناقص واحد من الثلاثه دول ما يعرفش يوصل دي اركان التربيه طب اللي مش رايح يسعى لجلسه الضحى يعني يعني ده دي شحنه اليوم كله ده دي من اصبح والاخره همه دي الساعه اللي بتجدد فيها نيتك مع ربنا وبتحدد اهدافك في الوصول الى الله في اليوم ده دي الساعه الوجبه الروحيه في ال... انا يعني الا الا يعني جلسه الضحى ده يا اخوانا مش عارف اقول ايه انا مصدوم بس يعني مش عارف اقول ايه بس فعلا احنا عايزين نوفق مع نفسنا اللي ما بيقعدش جلسه الضحى معناها ان الشحن التربوي عنده والدافع الايماني للوصول الى الله دافع ضعيف انا مش عايز اكدر عليكم ومش عايز ازعلكم ولكن هي دي الحقيقه مش وظيفتي ان انا اخدعك مش وظيفتي ان انا اقول لك تمام التمام وانت بعيد مش وظيفتي ان انا اقول لك ايوه ابشر وما تشدش على نفسك وانت مش على الطريق اصلا يعني انسان بيفرط في الساعه اللي بعد الفجر يبقى انسان غافل عن الله هذا هو ما تربيت عليه عشرين سنة من يوم ما التزمت انا من يوم ما التزمت ما اعرفش غير كده ده اللي انا افهمه اللي فهمه ان اللي ما بيقعدش جلسة الضحى ولكن انا عزائي اللي انا هسكت عليه ان انا عارف وجوه في وسط الناس ظني ان انا ما بضيعش جلسه الضحى فانا اللي هيسكتني دلوقتي ان انتوا خايفين من الرياء بس يعني هو ده ظني ان خوفا من الرياء نص الناس ما رفعتش ايديها اما يعني ما غير هذا فيعني لا يقبل فيه عذر آه الوقت آه طبعا اخوك اخوانكم بيذكروكم بصيام 13 و14 و15 ولا ما بيصوموهمش دول هم كمان بتصوموهم طب يوم 13 و14 و15 يوم ايه الاثنين والثلاث والاربع مين هيصومهم يا رجاله ها ها خد بالك الدنيا واسعه مين ها ثم سوف يصومهم ان شاء الله كل ادوات التسويف والاستقبال والبتاع مين هيصومهم ان شاء الله ما شاء الله برضه بالاخلاص برضه نزلوا ديك ونزلوا ديك يبقى 13 14 ما شاء الله ثلاث ارباع الناس حلو يعني ان شاء الله باذن الله ال ال باذن الله سبحانه وتعالى التورتايه دي بقى قصتها ايه يعني كنت عايز اكلمكم عن اخ وخطيبته يعني قابلته النهارده وصلته لصلاه الجمعه كان رايح الشيخ احمد جلال يصلي الجمعه عنده ووصلته برضه ما جاش يصلي الجمعه معايا برضه راح يصلي مع الشيخ احمد جلال يرضيكم ف وانا بتكلم معاه وبتعرف عليه ف يعني قال لي انا وخطيبتي بنحضر الدروس مع بعض بنحضر الدروس يعني كلها بيحضر دروس يعني غير التاني واللي بيحضر دروس بيلخصها بيكتب الكلام الديني اللي فيها المفيد ويديها للتاني فافتكرت كلمه النبي عليه الصلاه والسلام بارك الله لكم وبارك عليكما وجمع بينكما ايه في خير انا لسه بادئ سلسله على خط الواتس بتاع بين الناس اسمها جوازه صوبر اسمها جوازة صوبر يعني كيف تتجوز جوازة صوبر فن الخطوبة وفن كتب الكتاب وفن الاختيار وفن اول مقابلة هتتقدم فيها للعروسة وانت تختار ازاي و... يعني ايه ازاي تبقى خطوبة صوبر وكتب كتاب صوبر وجوازة صوبر كلها من اولها لاخرها يعني فما سمعت الكلام ده افتكرت جوازة صوبر ويعني اللي هي فكرتها كلها كلمة النبي عليه الصلاة والسلام وجمع بينكما في خير فيعني قلت ده من باب التشجيع طبعا انتوا عايزين تعرفوا ايه التورتايه ديت وايه الكاس ده فريق الكوره فين يا جماعه فريق مصعب الكروي فين طب ما يقوم كده فريق مصعب الكروي يا رجاله انتوا عارفين مسجد مصعب المسجد اللي جنب بيتي فضل ومنه الله سبحانه وتعالى يعني ال ال عملنا فريق كوره ودخلنا هذا الاسبوع مسابقه كوره اشترك فيها الفرق بلاش نقول كل الفرق بقى مصطفى ثروت اه اخو دكتور محمد ثروت دكتور احمد موفق دكتور حسام فوده فين الكابتن تعالوا يا رجاله انتوا بتعملوا اه كابتن جمال ميرا التفوق في التفسير والرياضه تعالوا يا رجاله شيخ احمد شوقي اهوت شيخ احمد حسن انت اللي طبخت لنا ال... تعالوا كده يا رجاله عشان ال... اهلا الف مبروك يا كابتن الف مبروك يا كابتن ده في الفريق كروي برضه كانوا بيشجعوا طب المشجعين بتوع فريق مصعب الكروي ما شاء الله دول يا جماعه عقود احتراف بقى بفضل الله يعني انضموا دخلنا كان المشاركين فريق احلى شباب عارفين دكتور محمد الشيخ واحلى شباب مش عارفين احلى شباب طيب فريق احلى شباب وفريق كنوز السنه عارفين الشيخ هيثم نبيل وكنوز السنه وفريق الصديق شيخ احمد جلال وفريق الصديق الحمد لله وشكر لله وفريق مصعب وفاز بالكاس فريق مصعب يا اخواني في الله الله اكبر ولله الحمد والحمد لله بفضل ومنه الله يعني اردنا ان احنا نكرم اخواننا في الفريق الكروي فاحنا عملنا تورتايه عليها صوره الفريق بفضل الله سبحانه وتعالى بس ده ساعه ما اخذوا الكاس وان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله انتظرونا باذن الله سبحانه وتعالى بعد العمره ان شاء الله لا خلاص اقعدوا بقى خلاص خلاص يا رجاله خلاص يا ابطال سفيان اقعدوا يا رجاله وان شاء الله باذن الله بعد العمره ان شاء الله يا اخواني هنعمل دوري في كرة القدم باذن الله بين الورش المختلفة باذن الله ممكن نعمل دوري رجالي ودوري نسائي يمكن يعني ايه يعني مش يمكن مثلا حد رجلته اتكسر ولا حاجه لا لا مش كده خالص يعني. ان شاء الله ربنا يحفظ اخواتنا ويبارك فيهم يا رب فزي ما الدين فيه جديه يا جماعه زي ما الدين فيه دعوه الى الله زي ما الدين فيه تضحيه الدين فيه اعمال اجتماعيه يعني الوقفه اللي احنا واقفينها دلوقتي مش هدفها ان التورتايه بتتاكل وفريق كوره لاعب ابدا والله يا اخواني ولكن ان الاعمال الاجتماعيه دي جزء من دين الله جزء من الدين وان لم توجد اعمال اجتماعيه بين الاخوه وبعض وبين الاخوات وبعض الاخوه هتقع ولو الاخوه هت... وقعت التعاون هيقع ولو التعاون وقع مفيش دين هيقوم الاعمال الاجتماعيه لها دور خطير في الدين يا جماعه لها دور خطير في الدين ان الورشه الفلانيه تعمل مثلا رحله القمصه بينها وبين بعضها زي ما بيعملوا جوله الورشه الفلانيه زي ما ورشه مثلا الدكتور احمد موفق زي ما بيطلعوا المقابر يعملوا مثلا dish party اه مع بعض عارفين ال dish party ديش بارتي ان كل واحد يجيب صينيه اكل يعني وياكلوا مع بعض الورشه الفلانيه زي ما بيروحوا تدبر في الخلق برضه بنفس الموضوع يعملوا ماتش كوره مع بعض يا اخوانا يا جماعه الملتزمين الوقت مشكلتهم ان الدين له وجهين وجه جديه ووجه متعه وجه تضحيه وجهاد وكلمه حق في وجه الظالمين ونزول من اجل ان نكلم الناس عن الله حتى لو كسفونا ومجاهده من اجل الخشوع في الصلاه ومجاهده من اجل سد ثغور الدين وجهاد في سبيل الله ووقوف في وجه الظالمين ده وجه الوجه الثاني وجه المتعه جمال الدين بقى اللي هو الحياه الاجتماعيه بين الملتزمين وبعض وبين الملتزمات وبعض فاللي انتوا شايفينه الوقت ده يا جماعه زيه زي الدرس زي الدرس اللي اتكلمنا فيه عن الخشوع في الصلاه وان الخشوع في الصلاه دين كذلك هذا العمل الاجتماعي دين وهذا العمل الاجتماعي نتعبد به الى الله عشان كده التورتايه ديت ليه نتصور مع بعض عشان كده زي ما عشان كده يا اخواني في الله هذا الكلام تشجيع ليكم ان انتوا تعملوا اعمال اجتماعيه مع بعض واخر حاجه نختم بيها الدرس ان شاء الله باذن الله صوره جماعيه لمنتخب مصعب القروي باذن الله سبحانه وتعالى وهو يحمل الكاس باذن الله سبحانه وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك